والسم الشفاعة هتيجي نروح مصيف اول ما تخلص بقى موسم الدراسه هتلاقي الجماعه البطالين جايين لك واحد يخبط عليك والتاني يصفر لك ها يلا يا ابو السباع الدراسه خلصت يلا بقى نتفسح يلا بقى نتفسح يلا بقى نتفسح ده في حتى حته فيلم بقى في السينما اللي جنبنا انما ايه فيلم محترم جدا كل الستات اللي فيه نسيوا ايوه قبل ما نروح سينما هنقعد شويه بقى على القهوه نشرب لنا حجرين معسل بس ايه هنشرب معسل تفاح علشان التفاح حلال شفت تلبيس ايه الانسان يقول له اوعى يكون تفاح امريكاني احنا مقاطعين يا سلام يا سلام يا ولد على الولاء والبراء الشباب والصيف ولا اقول لك احنا بقى زهقنا من الكلام ده كله احنا بقى زهقنا من الكلام ده كله ما تيجي نروح مصيف تيجي نروح مصيف
الشباب والصيف نروح بقى نتامل في بديع مخلوقات الله ايه رايك بقى نروح كده ونتفرج ونسبح اوعى تفكر ان احنا بنعمل حاجه غلط ابدا ده احنا بنطبق سنه وسيدنا عمر بن الخطاب قال علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل شفت اصدقاء سواء بدك لحد فين وهذا أب جهل أمر دينه وضيع رعيته
تلاقي الواحد من دول تلاقيه يا عيني حارم نفسه وحارم عياله بياخد من قوت ولاده ويفضل يحوش طول السنه عشان يعمل جمعيه عشان ايه عشان في الاخر يروح مصيف ياخد زوجته وياخد بناته وياخد اخواته ويروح بيهم المصيف وللاسف يأذن لهم باشياء ما كانوش بيعملوها في بلدهم ولا حول ولا قوه الا بالله يا راجل حرام عليك غطي زوجتك وغطي ولادك وغطي نفسك ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عوره لا والاعجب من ده كله تلاقي الراجل ماشي بالشورت ومراته ماشيه بالشورت وبناته ماشيين بالشورت وقائد القافله ايه كلب بسلسله مخالفات جسيمة.
اخ يقسم لي بالله العظيم على هذا الى اخت نازله الميه بالاسترتش والنقاب والناس طبعا لما يشوفوا الكلام ده يقولوا امال بتقولوا حرام ازاي اخت منتقبه اهي مخالفات جسيمة ما بقولش الشواطئ دي حرام يا جماعه لكن انت كراجل مسلم لو المكان دوت فيه الضوابط الشرعيه اللي احنا عارفينها روح يا اخي روح يا اخي بس امتى بس امتى نصيحتي ليك بقى اجازه الصيف قد ايه يا جماعه اربع شهور تقريبا صح ولا لا طيب لو انت ضيعت كل سنه اربع شهور تبقى ضيعت قد ايه تلت عمرك صح ولا لا بالله عليك ترضى تضيع تلت عمرك في شيء لا يعود عليك بالنفع لا في دين ولا في دنيا ولا في دنيا ولا في أنت صاحب همة عالية فلماذا تنظر إلى الدنيا وتترك الفردوس الأعلى عايزك تنام وتحلم بالخير لبلدك تقول انا عايز اعمل ايه لبلد اقدم ايه لديني اول حاجه واقدم ايه لبلد هتعمل ايه هروح ستار ميكر سمعني صوتك لا يا اخي الله يبارك فيك ما تسمعناش صوتك من صمت نجا عايزين عمل عايزين انجاز لبلدنا الشباب والصيف يعني انت طول الثمان شهور بتاعت الدراسه عامل ايه عمال سهران وبتذاكر وتعبان ايام الامتحانات ما شاء الله بيبقى منظر الشباب يفرح تلاقي المساجد كلها ما شاء الله محجوزه صف اول كله للشباب خصوصا صلاه الفجر وتلاقي الواحد من دول بقى داخل يصلي بقى وايه ما شاء الله بكاء وتضرع وحنين وانين والكلام ده كله قاعد عمال يحك دماغه في السجاده لحد ما يطلع له حب الشباب سبحان الله الشباب والصيف لكن عايزين برضو هنا نحذر تحذير خاص للاخوات لو ما حاولتيش تشغلي الفراغ ده في طاعه ربنا هتقعي في معصيه ربنا مش تشغل نفسها بقى في اول الصيف تروح تجيب بقى المجلات بتاع ازياء الصيف وتشوف الموضه السنه دي بقت ايه الموضه السنه دي الفاتحه من قدام تبقى الفاتحه من قدام السنه اللي بعدها مفيش داعي بقى للبس هنتعب بيوت الازاء الشباب والصيف نفسنا بقى نطيع ربنا في شباب كتير جدا كانت بداية معصيتهم لله في فصل الصيف وبرضه في شباب كتير جدا كانت بداية توبتهم في فصل الصيف برضه بفضل الله عز وجل مخالفات الشباب في الصيف تلاقي شاب طول الليل سهران ولع اغاني وقاعد في البلكونه وقاعد بقى ماسك السيجاره واقف النور وعايش بقى في دنيا تانية فاهم ازاي داره نفسه ينام مفيش نوم مفيش نوم مفيش نوم مخالفات الشباب في الصيف
الشباب بقى اللي بيطلعوا البلكونات بالملابس الداخليه شورت وفانيلا بحمالات ويبقى ما شاء الله بيلعب كمال اجسام وما شاء الله عمال يهزلك في عضلاته ويمين وشمال وعمال طب يا اخي سبحان الله اتقي الله بجيرانك واحده طالعه تنشر تبص قدامها فجاه تلاقي سيد قشطة. سبحان الله هي ممكن تكون مسكينه متجوزه واحد يا عيني عنده بيري بيري ولين عظام واسقربوط اول ما تشوف ده تقول سبحان الله على كده بقى ده انا متجوزه المرحوم الله يرحمه خلينا في موضوع الشباب والصيف بس بعد ما تصلي طيب تعالوا بقى نشوف ازاي نغتنم اجازه الصيف بسرعه كده 14 عنصر من النهارده ان شاء الله لاخر اجازه الصيف بفضل الله يسر إخوانكم بتسجيلات المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الشباب والصيف لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه الحقيقة يا جماعة يعني درس الليلة أنا بعتبره من أهم الدروس بتاعة سلسلة رسائل إلى الشباب طبعا رسائل إلى الشباب حقيقة يعني دروس رسائل الشباب إن شاء الله ممكن تتعدى حوالي 45 درس إن شاء الله كلها رسائل موجهة على صندوق بريد الحب في الله يعني إلى كل شاب مسلم وإلى كل فتاة مسلمة نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى طيب فدرس الليلة آه، يعني حقيقة من أهم الدروس اللي هو درس الشباب والصيف بمناسبة انتهاء الموسم الدراسي واستقبال الشباب لموسم الصيف حقيقة موسم الصيف موسم مهم جدا لازم إن احنا نوجه شباب الأمة إن هم إزاي يغتنموا هذا الموسم في طاعة الله سبحانه وتعالى تعالوا نبدأ الموضوع بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم حاجة يا جماعة المؤمن صاحب القلب الحي آه، إذا رأى شيئا من الدنيا دايما أي شيء في الدنيا بيذكره بالآخرة بمعنى ندي مثال لو أنت ماشي شفت المية والخضرة بلاش يا راجل الحسن ماشي عشان تغض بصرك يعني آه، إذا شفت المية والخضرة دي تذكرك بالجنة على طول ولذلك أحد الدعاة لما دخل قصر من قصور بعض الأمراء في إحدى البلاد العربية فشاف إعداد ما شاء الله فقال هذا إعداد البشر للبشر فما ظنك بإعداد رب البشر قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم أعددت لعبادي الصالحين فين مش في الدنيا الدنيا مش دار إكرام يا جماعة أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن من باب يعني إيه يعني تقارب الأفهام إن إحنا بنقول لو شفت المية والخضرة والفاكهة والأشياء الجميلة في الدنيا يعني تذكرك بما في الجنة وإن كان ليس هناك ما بين الجنة والدنيا إلا التشابه في الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما تيجي ماشي وتشوف الحر الشديد أو تشوف نار مولعة على طول تتذكر نار الآخرة وإن كانت نار الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي قدها سبعين مرة شوف قد إيه طيب وإذا نام الإنسان ووضع الغطاء على جسده تذكر ظلمة القبر نسأل الله عز وجل أن ينور قبورنا جميعا وعلى الرغم يا جماعة من أن فصل الصيف وحر الصيف كان من المفترض ان هو يذكر الناس طبعا بنار الاخره الا ان العجب بقى العجاب انك تلاقي المعاصي لا تكثر الا في فصل الصيف شوف حبيبك بيقول ايه صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم قال اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا انا عمال اكل في نفسي فاذن لها الله عز وجل بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأما نفسها الذي في الشتاء فهو زمهرير البرد الشديد وأما نفسها الذي في الصيف فسموم حر شديد فكان من المفترض أن يكون المؤمن في فصل الصيف أقرب إلى الطاعة من أي فصل تاني وإن كان الأصل طبعا إحنا بنكون مطيعين لله سبحانه وتعالى في كل لحظة في حياتنا لكن فصل الصيف بالذات لأن طبعا إحنا بنشوف قد إيه الحر الشديد الناس مش طايقة تمشي آه ما أنتش عارف تعمل حاجة تحس إن الحر بتاع الصيف المفروض يذكرك بإيه بنار الآخرة ولذلك ندي مثال بسيط جدا جميل بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام آه، لما في يوم من الأيام بعض ال- الناس وشوا به إلى السلطان قالوا له خد بالك ده الإمام ابن تيمية بيرسم على الكرسي يعني بالبلد يعني فقام جايبه بعت له استدعاء يعني فأول ما جاله فقال سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي ترسم على الكرسي ولا إيه فقال له ابن تيمية بلسان الواثق في موعود ربي قال ملكك والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوضة إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض في ساعتها راح الراجل بقى السلطان ده ما عجبوش الكلام راح مشاور بصبعه كده يعني دخلوه السجن فجم يدخلوه السجن كان بقى زمان غير دلوقتي زمان كان الابواب بتاعت السجن بتيجي ايه من فوق دلوقتي لا الباب بيتقفل عادي يعني اسال مجرد واخد بالك فالسور بتاع الباب بتاع السجن نازل من فوق فاول ما شافوا الامام ابن تيميه على طول يا جماعه زي ما قلت لك تشوف حاجة في الدنيا تفتكر إيه الآخرة فتذكر سور الأعراف الذي يكون يوم القيامة على الصراط ما بين أهل الإيمان وأهل النفاق فقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب تعال نشوف المشهد من أوله المشهد بيقول إيه يقول جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم النور ده بتاع إيه يا جماعة ده نور العمل الصالح اتقسم امتى اتقسم في مكان لا يعلمه الا الله في مكان قبل الصعود على الصراط مباشره النور ده هيتقسم بين مين ومين بين المؤمنين وبين المنافقين لكن مش بالتساوي طب والكفار لا الكفار اول ما ينصب الصراط على متن جهنم هيترموا في النار انما المنافق اللي كان بيظن انه قدر يخدع الناس الحقيقه بتاعته هتظهر قوي قوي على الصراط فيقسم الانوار نور المؤمن ما شاء الله كالشمس وكالجبل حاجه ما شاء الله يعني اما نور المنافق فيكون على قدر ابهام قدمه يضيء مره وينطفئ مره فاهم ازاي؟ فالمهم اول ما يصعد على الصراط نور المنافق ايه؟ هينطفي ونور المؤمن يزداد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم الملائكه تنادي عليهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ده اول مشهد المشهد الثاني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم أينتظرون عشان نمشي معاكم أو انظروا إلينا ونمشي في آثار نور وجوهكم انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فين في الدنيا فالتمسوا نورا النور ده ده نور الإيمان والعمل الصالح احنا جايين بيه من الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا اللي يحصل فضرب بينهم بسور هو ده سور الأعراب بقى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين وظاهره من قبله العذاب من ناحية المنافقين والنداء لم ينقطع ينادونهم ألم نكن معكم احنا مش كنا مع بعض قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور يعني الشيطان الحكم النهائي فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير يتقفل الستار على المشهدين رب العزة جل وعلا ينادي عليكم يا شباب وينادي على كل الأمة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يا سبحان الله خدت بالك إذا فالإمام ابن تيمية أول ما شاف السور نازل من فوق افتكر إيه سور الأعراف فنظر إلى اللي هم الحراس بتوع السجن فقال ماذا يصنع بي أعدائي والله أنا جنتي وبستاني في صدري جنته فين يا جماعة احنا جنتنا أو كتير مننا جنته في العربية في الزوجة في الأولاد في المنصب في الجاه في الشاليه بتاعه في مش عارف إيه إنما الإمام ابن تيمية وكل مؤمن طبعا جنته في الإيمان بالله في القرآن في السنة في ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فقال أنا جنتي وبستاني في صدري خش حط إيدك بقى جوه صدري وطلع القرآن مش هتعرف هتطلع السنة مش هتعرف فدي جنته أن سرت فهي معايا أي حتة أمشي فيها أنا الجنة بتاعتي معايا بفضل الله وبعدين يأسهم من نفسه هتعملوا معايا إيه قال أنا قتلي شهادة يلا هتتروني أبقى شهيد واخراجي من بلدي هتطردوني ابقى خلاص سياحه اسيح في الارض تمام واخراجي من بلدي سياحه وسجني هتسجنوني وسجني خلوه بيني وبين ربي فالماسور من اسره هواه والمحجوب من حجب عن ربه جل وعلا الامام ابن تيميه قعد يقرا القران كم مره يا شباب اكثر من 84 مره حتى وصل الى قوله جل وعلا ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات عند تلك الايه رحمه الله رحمه واسعه الساعة أقول سؤال صغير إذا كان الإمام ابن تيمية ختم القرآن أكثر من 80 مرة لما تذكر فقط الصراط أمال اللي يتذكر النار اللي تحت الصراط يختم القرآن كم مرة سبحان الله يبقى إذا شوف كلام النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول النبي كما عند مسلم ناركم هذه التي توقدون عليها شفت النار اللي بتسيح الحديد والصلب سبحان الله شوف عامله ازاي الحديد والصلب الصعب اللي انت ما تقدرش تمسكه ده اول ما يخش النار دي بينقلب الى سائل تصب كده بإيديك سبحان الله ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية ده احنا لو عياذا بالله هنتعذب في نار الدنيا ده كان يبقى كفاية قال ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرهن دي رواية مسلم رواية أحمد بقى بسند حسن رواية عجيبة جدا إنما ليه ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من مئة جزء من نار الآخرة نسأل الله العفو والعافية طب هات النهاردة يعني أقوى راجل على وجه الأرض واحد بقى من بتوع المصارعة ولا بتوع كمال الأجسام وترابيس ومجالس وراجل عريض المنكبين ومشرقين بالفلنكات يعني سبحان الله هاته وحط تحت صبعه عود كبريت يتحمله ما يقدرش فما ظنك بنار أوقد عليه ألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى احمرت وألف عام حتى اسودت تعالى يا شباب نبدأ موضوع الشباب والصيف من أوله عشان يعني نشوف قد ايه ان احنا ممكن نغتنم فصل الصيف في افضل حاجه تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى تعالوا نبدا بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم اكيد يا شباب اكيد كل انسان في الدنيا لازم يكون ليه هدف معين بيسعى عشان يحقق الهدف ده انت بقالك 8 شهور عمال بتذاكر وبتسهر وتعبان ويعني ودروس خصوصيه ورايح وجاي والمدرسه و- وحضور و... سبحان الله تعب شديد جدا كل ده ليه مستني في اخر السنه تسمع كلمه واحده كلمه ناجح كلمة ناجح دي هتخليك تنسى كل التعب وكل الهموم دي كلها شوف النهاردة بقى ولي الأمر ولا حتى التلميذ نفسه واقف ومستني يسمع كلمة ناجح وفي المدرسة بينادوا على أرقام الجلوس رقم كذا وانت مثلا افترض ان رقم مثلا آه، الجلوس بتاعك مثلا 2050 هو بيعمل ايه هو بينطق الارقام بتاعت الناس اللي ناجحين واللي ساقطين خلاص ما بيقولهاش فيجي مثلا بينده انت رقم 2050 يقول لك 2045 وانت عمال بتسمع 2048 يبقى 46 ايه ساقط وكمان 47 برضه ساقط يجي بعدها 2049 اللي بعدها ايه 2050 لو جه قال 2050 ده انت ناجح طبعا فرحة الدنيا كلها طب لو قال 2051 ممكن يغمى عليك صح ولا لا؟ وده امر من امور الدنيا، يعني انت نجحت او سقطت طبعا احنا نتمنى ان احنا نشوف كل شباب المسلمين ناجحين ومتفوقين ويعني بفضل الله بيرتقوا اعلى المناصب عشان يخدموا دينهم ويخدموا بلدهم في وقت واحد بفضل الله عز وجل، لكن سبحان الله انسى المشهد ده وافتكر مشهد الاخره، يوم القيامه لما تلاقي فجاه الصحف كلها تطايرت في آه، يعني في ارض المحشر وانت منتظر الصحيفه نازله اهي الصحف نازله الصحيفه بتاعتك انت شايفها وعينك عليها هتنزل في يميني ولا شمالي ولا من ورا ظهري فجأة الصحيفة عمالة تقرب بتقرب بتقرب فجأة وقعت في ايديك اليمين ما شاء الله فرحة الدنيا كلها الملكة تقول ايه سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها ابدا وانت بتجري في ارض المحشر بين الانس والجن والملائكة ها أم اقرأوا كتابية اني ظننت يعني تيقنت اني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية التاني بقى الصحيفة نزلت فين في شماله أو من وراء ظهري يصرخ والملائكة تقول إيه؟ شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا وهو يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية فين فلوسك ما أغنى عني مالية فين المنصب هلك عني سلطانية فيأمر مالك الملك وملك الملوك خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه يقول ابن عباس رضي الله عنهما السلسلة ديت لو أن حلقة واحدة سقطت منها على الأرض ما استطاع أن يحملها الإنس والجن إلى قيام الساعة ولو وجدوا شيئا من ريحها لماتوا جميعا من نتن ريح تلك السلسلة تدخل السلسلة من فمي وتخرج من دبري عياذا بالله ويقودونه بها إلى نار جهنم نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم شوف المشهد عامل إزاي شوف تخيل فرحة الطالب بمجرد كلمة ناجح أمال لما تسمع بقى كلمة أنت من أهل الجنة خذ كتابك او خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه الفرحه عامله ازاي انت لو سقطت في الثانويه العامه ممكن تعيد وتنجح انما لو سقطت في الاخره مفيش اعاده للاسف مفيش اي اعاده مفيش حتى ملحق لا انت بمجرد ما تسقط على النار تنجح تخش الجنه ربنا يرزقنا واياكم الجنه فالشاهد من النهارده كله ان انت تعبان بقالك 8 شهور انا معاك تعبان ونفسك تفك نفسك بقى طيب نجحت الحمد لله او حتى لم توفق ان شاء الله ربنا ينجح كل طلاب المسلمين ايام الامتحانات طبعا ايام عصبه جدا على الطلبه تخلص ايام الامتحانات نفسه بقى ايه نفسه ينطلق نفسه بقى يتفسح نفسه بقى يفك الهموم اللي شايفها طول الثمان شهور نسال الله العافيه والعافيه والغريب في الموضوع ان هم بقى في ايام الامتحانات ما شاء الله ما شاء الله على الطلبه تلاقي في الصلوات الخمسه ما شاء الله المسجد مليان شباب في ايام الامتحانات واخد بالك ويخش المسجد خصوصا في صلاه الفجر ليه هو السهر بتاعه كله بيبدا منين من العشاء للفجر ويخش ويقعد يصلي وبكاء وتضرع ويحك دماغه في الحيطه وما شاء الله ومطلع زبيب جوز الهند المهم اول ما تخلص الامتحانات بقى يعني كل سنه وانت طيب آه، يعني ما تلاقيش شاب الا من رحم الله سبحانه وتعالى طيب ده جميل جدا ان انت تلجا الى الله وتفزع الى الله في ايام الامتحانات وفي ايام الشده عموما لكن الشيء القبيح ان انت بمجرد ما ربنا يفرجها عليك ان انت تنسى الله عز وجل شوف حبيبك ماذا يقول صلى الله عليه وسلم قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده فمش عيب ان الانسان يعني في وقت الشده يلجا الى الله عز وجل لكن يا ريت يستمر فاهم ازاي؟ ان انت في النهايه انت عبد لله سبحانه وتعالى، انت ما خلقت الا لعباده الله، وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون، انت ايها الشاب الحبيب وبقول للحبيب لان بحبك في الله، انا نفسي ان انت طول السنه تبقى على علاقه طيبه بالله، يوم ما تقع في مأزق تلجا الى الله اكتر واكتر ماشي، انما تفضل طول السنه على علاقه بالله وعلى صله بالله سبحانه وتعالى، نفس الحكايه للاباء، الاباء كتير من الاباء يا جماعه ما شاء الله في ايام الامتحانات بيرفع حاله الطوارئ القصوى في البيت، ومش عيب ولا حرام ان الاب والام يخافوا على اولادهم طبعا ما احنا محتاجين نشوف المسلم المدرس المسلم المهندس المسلم الدكتور لكن في نفس الوقت لازم تخاف على اخرته زي ما انت خايف على دنيته وعايز تامن مستقبله وتشوف ابنك ما شاء الله في اعلى المناصب نفس الوقت يا ريت تشوف ابنك في اعلى درجات الجنه لان ابنك ده بعد كده هينفعك بعض الاباء بيعصوا ربنا في ايام الامتحانات علشان خاطر اولادهم ازاي ندي مثال ممكن تلاقي الابن مثلا نفسه يذاكر فلما يجي ابوه يقول له يا ابني حبيبي ذاكر مستقبلك يا ابني يقول له يا بابا يعني انا بتكلم بلغتهم هم يعني آه انا بصراحه يعني انا مكسوف اقول لك انا ما بعرفش اذاكر غير لما اعمر الطاسه يعني واشرب سجاير يعني يوم الاب بدل ما يقول له يا ابني الكلام ده حرام يا حبيبي وما فيش اي انسان بيستعين على شيء بمعصيه ربنا سبحانه وتعالى يعني الغايه لا تبرر الوسيله الكلام ده غلط يا ابني لا بيعمل ايه يبعت اخوه الصغير او يبعت اي حد او يروح بنفسه والله ويشتري له السجاير خد يا حبيبي ربنا يوفقك فاهم ازاي؟ طبعا الكلام ده كله اصلا غلط وبيترسخ الكلام ده في ذهن مين؟ الابن طالما ابويا سمح لي ان انا اشرب سجاير في ايام الامتحانات بعد كده ما هو عارف بقى خلاص ان انا بشرب مفيش مانع بقى ان احنا نقعد كمان بقى و... وتفضل يا ابو خليل و... فاهم ازاي؟ يقول لك ابويا اصل large يعني لا الكلام ده ما ينفعش طبعا ده والله العظيم يا شباب والله وليست من نسج الخيال شاب والله حكي لي بنفسه القصه دي بيقول لي في يوم من الايام هو الولد ده كان واقع مع بعض الشباب وكانوا بيشربوا مع بعض إيه؟ مخدرات وحشيش نسال الله العفو والعافيه ربنا يتوب على جميع شباب المسلمين فبيقول في يوم من الايام قاعد بيذاكر في البيت وما كانش عارف ان ابوه جاي في اللحظه ديت فجاه ابوه دخل فتح الاوضه لقى الدنيا ايه ظلمات بعضها فوق بعض آه، غيام يعني فايه إيه في ايه ده وايه اللي بتعمله ده قال له ابدا يا بابا والله العظيم انا اسف ده آه، قال له بتشرب ايه قال له انا بشرب بانجو فقال له طيب عايز نصيحتي يا ابني قال له اتفضل لقاه هدي كده يعني قال له بص يا ابني نصيحتي البانجو مضر جدا خليك في الحشيش قال له حاضر تخيل ابوه اللي بيقول له كده والله يا جماعه بعد اسبوع دخل عليه مره تانية على فجاه برضه فلقى برضه ايه الدنيا مغيمه كده قال له ايه اللي بتشربه ده هو هيكون بانجو قال له والله يا بابا ده حشيش قال له الحمد لله يا ابني ما طمنتني يعني سبحان الله نسال الله العفو والعافيه يعني بنقول لل- للاباء اللي بالمنظر ده خاف على ابنك خاف على اخرته سبحان الله شوف ربنا بيقول ايه يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين انت راجل مؤمن طبعا ان شاء الله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم مش انت وبس واهليكم نارا شوف قد ايه قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سيدك صلى الله عليه وسلم اليوم القيامة لازم تقابله على الحوض ولا أنت مش مستني الميعاد ده طبعا كلنا مشتاقين للقاء النبي عليه الصلاة والسلام لو ضيعت الرعية بتاعتك النبي مش هيشربك خد بالك من الحته دي انا بكلم الاباء اهو فمزان النبي عليه السلام قال لك ايه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته وبقول لك نصيحه بقى ثالثه خد بالك من حاجه ابنك ده اللي بتسيبه يفسد بالمنظر ده لو منعته من الفساد دوت ودليته على شرع الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله العظيم هينفعك دنيا واخره اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا الا من ثلاث من بينها أو ولد صالح يدعو له خدت بالك وحتى لو دخلت الجنة ربنا يرزقنا وإياك الجنة إن شاء الله درجتك في الجنة ممكن ترتفع بسبب الولد ده حديث جميل قوي أيضا رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك خدت بالك المسألة عاملة إزاي طيب تعالوا نرجع لموضوعنا الشباب والصيف خد بالك بقى بعد موسم طبعا دراسي طويل جدا مليان بالتعب والمشقه الشاب بقى نفسه ايه يشم نفسه بقى كده وينطلق الصيف ده يا جماعه بال يعني بالبلدي كده موسم للمعاصي لكتير من الناس كتير من الشباب بيستنى موسم الصيف ده عشان يعياذا بالله ينطلق في معصيه الله سبحانه وتعالى انا بقول لك حبيبي في الله يعني اللي عصيت ربنا كتير جدا في الصيف اللي فات واللي قبله واللي قبله بقول لك يا ترى ناوي تعمل ايه في الصيف اللي جاي ده يا ريت من الان تنوي ان انت تعمر الصيف ده بطاعه الله لان النبي قال كده قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والله العظيم لو نويت ان انت تعمر الصيف ده بطاعه ربنا لو مت قبل ما توصل للصيف بفضل الله يكتب لك عباده كل الصيف ده بفضل الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث رواه مسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه فأنت لو سألت ربنا إن أنا يا رب أنا هعبدك يا ربي لحد ما أموت شوف قد إيه؟ لو طلبت هذه المسألة أو نويت المسألة دي بصدق الله عز وجل يبلغك ما تنوي بفضل الله عز وجل انتوا عارفين ان في كتير جدا من الشباب كان بداية انحرافهم في فصل الصيف وبالعكس بقى وفي شباب تانية بفضل الله كان بداية التزامهم في فصل الصيف شباب كتير جدا اول ما يجي الصيف يسخن على فعل المعاصي وشباب تانية بفضل الله اول ما يشعر بحر الصيف بيتذكر نار الاخره فيتوب الى الله سبحانه وتعالى عشان كده انا عايز اكلمك على شويه حاجات تحذر منها وشويه حاجات تعملها بفضل الله لو مشيت على الحاجات اللي هقول لك عليها ديت هتغتنم فصل الصيف وهتحس ان انت فعلا عملت حاجه هتنفعك وتنفعك في دينك وتنفعك في دنيتك واخرتك بفضل الله عز وجل طيب ايه هم الخمس حاجات اللي احنا عايزين نحذر منهم يا شباب بفضل الله نقولهم في عجاله بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم اول حاجه نفسي تحذر منها الشيطان خد بالك طبعا انت خارج من امتحانات مضغوط نفسيا وانا عذرك طبعا نفسك ترتاح لكن لو ما كانش عندك هدف محدده قبل ما تخش في الامتحانات اصلا انا عايز اكون عبد لله انا في النهايه انا طالب جنه انا نفسي اكون مع النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم لو ما كانش عندك الهدف ده ولو ما كانش عندك ايمان يرضعك عن المعاصي هتلاقي نفسك فريسه سهله جدا للشيطان خد بالك الشيطان بيجي لك في حالتين وبيعني بيقدر ان هو يعني يصطاد اي شاب من الشباب الا من رحم الله في الحالتين دول الحاله الاولانيه وانت خارج من عباده كبيره جدا زي شهر رمضان مثلا انت في شهر رمضان ما شاء الله طول الشهر عبادة وقيام وصيام وقراءة قرآن وذكر لله عبادة جامدة جدا يعني ما بتقدرش ان انت تتحصل عليها طول السنة الا في شهر رمضان بفضل الله وانت خارج من شهر رمضان مع اول هلال في شهر شوال تلاقي الشيطان كان متسلسل اول ما ينطلق ينطلق اليك بكل ضراوه نفسه ان هو يوقعك في اكبر كبيره عياذا بالله نفسه يخلص عليك ليه بقى لانه لو قدر يعمل كده هيقول لك في النهايه ايه شفت كل اللي انت عملته ده كله انا ضيعته لك في لحظه واحده انت ما تنفعش تكون عبد لله عشان عايز يأسك من رحمة الله خد بالك واحذر من الحتة دي كويس جدا الحتة التانية او المكيدة التانية للشيطان يجي لك وانت تعبان جدا خارج من امتحانات خارج من شغل كتير جدا وتعبان فيحاول يوقعك في معصية من المعاصي علشان كده احنا عايزين نعالج الموضوع ده علاج الموضوع ده في ايه في حاجة واحدة بس بسيطة جدا ان انت تتعرف على الله تعرف معنى كلمة اشهد ان لا اله الا الله يعني ايه اشهد يعني ارى يعني انا ارى الله طب يا ترى انت شايف ربنا طبعا لا مش هتشوف ربنا الا ان شاء الله في الجنه ربنا يرزقنا واياك الجنه طيب اعمل ايه تخيل ان ربنا مطلع عليك سبحانه وتعالى اللي هي درجه ايه هتنزل من درجه الشهاده الى درجه الاحسان والاحسان ده اعلى مراتب الدين ما مراتب الدين ثلاثه اسلام ايمان احسان فلو نزلت من درجه الشهاده هتنزل الى درجه الاحسان ايه هو الاحسان حبيبك صلى الله عليه وسلم لما ساله جبريل الحديث رواه مسلم قال له وما الاحسان قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك خد بالك كانك ايه تراه فان لم تكن تراه ما قالش فكانه يراك لا قال فانه يراك سبحانه وتعالى يبقى ترفع شعار الله ناظري الله مطلع علي ربنا شايفني في كل احوالي فلذلك انا ما ينفعش ان انا اعصي ربنا طب لو عصيت ما ما فيش حد معصوم خد بالك يبقى لازم اتوب في ساعتها بفضل الله سبحانه وتعالى واحنا لما تكلمنا عن سمات او صفات التوبه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ان من اجمل سمات التوبه عند الصحابه ان هم كانوا يتوبون من قريب اول ما واحد فيهم يقع في معصيه كان في ساعتها على طول يجدد توبه بفضل الله عز وجل ولذلك قال الامام احمد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن كن علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب وقال الأندلسي وهو يعظ ابنه قال وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني وبعدين بيني وبينك بقى أنا عايز أهمس لك في ودنك بكلمة مهمة أوي بالله عليك مش عيب ان انت تكون عارف ايه الحاجات اللي صاحبك بيحبها وبالتالي انت بتعملها وما تعرفش الحاجات اللي ربنا بيحبها سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى يبقى اكيد في الحب اللي انت بتقول انا بحب ربنا الحب ده مش كامل لو عايز تحب ربنا حب كامل او عايز تقول انا بحب ربنا حب كامل لازم تعرف ربنا حبيبك سبحانه وتعالى بيحب ايه وبيكره ايه سبحانه وتعالى طيب يبقى اذا اشهد ان لا اله الا الله يبقى نزلت من درجه الشهاده يبقى توصل لدرجه ايه الاحسان ولذلك سبحان الله بتعجب قوي من بعض الشباب يقول لك ايه بصراحه يعني الناس بتوع الغرب دول ناس امناء جدا جدا ليه يا سيدي يقول لك عمري ما سمعت ان واحد فيهم لا بيسرق ولا بيعمل حاجه وحشه اقول لك الكلام ده اشاعه الكلام ده مش مظبوط الدليل على هذا انزل اي بلد غربيه اوروبا امريكا اي حته وخش اي سوبر ماركت هتلاقي الناس ما بتسرقش صحيح بس ده السبب ليه لان كل حته في من زوايا السوبر ماركت ده فيها كاميرات مراقبه الناس اللي بتشتري صح ولا لا؟ طب بدون الكاميرات ربنا يعافينا ويعافيك هتلاقي السرقه ايه على اعلى مستوى ده انا هديك مثل بسيط خالص واحنا في امريكا كان انقطع النور في نيويورك لمده نص ساعه نص المحلات اللي في نيويورك اتسرقت تخيل بقى في نص ساعه بس انت بتقول للناس دي لا ده أنا يعني هو ليس بعد الكفر ذنب سبحان الله انت كراجل مسلم لما يعني بتكون امين بتكون امين لانك مراقب لله سبحانه وتعالى عالم ان ربنا مطلع عليك في كل صغيره وكبيره يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى يسمع دبيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في الليله الظلماء فانت عارف ان ربنا مطلع عليك فانت لما بتكون امين بتكون امين ليه عشان انا عارف ان ربنا مطلع عليا انما هو امين غصب عنه مش بمزاجه خدت بالك في نص ساعه يا راجل اتسرقت نص محلات نيويورك وسبحان الله واللي اتسرق سرق برضه ازاي؟ يعني المحلات اللي اتسرقت لما جم بعد كده الحكومه قالوا لهم يعني اعملوا لنا جرد بالحاجات اللي اتسرقت منكم. اللي كان عنده في المحل 200 تلفزيون قال لهم كان عندي 2000 فاهم ازاي؟ واللي كان عنده مش عارف 500 فيديو لا، كان عندهم 5000 ده في نص ساعه بس انقطع فيها النور في نيويورك امال لو كان انقطعت 24 ساعه كان جم سرقونا احنا بقى نسال الله العفو والعافيه ولذلك سبحان الله ابراهيم ابن ادهم وده من سادات السلف الصالح من ائمه التابعين ابراهيم بن ادهم لما جاله واحد بيقول له يا ابراهيم انا بعصى ربنا وبتجرأ جدا على معصيه ربنا اعمل ايه كان وصف له خمس حاجات كان من بينها قال له ايه فان اردت ان تعصي الله جل وعلا فاعص الله في مكان لا يراك فيه ابدا خدت بالك سبحان الله وفي حد في مكان ربنا ما يشوفنيش فيه سبحانه وتعالى يعني مطلع علينا يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور كان في برضه واحد من ائمه السلف كان يعني مهتم جدا بتلميذ من تلاميذه بقيه التلاميذ كانوا بيحقدوا على التلميذ ده ازاي يعني اشمعنى ده بالذات فحب يعرفهم قدر هذا التلميذ وليه انا بهتم بيه فعمل ايه جاب كده مثلا 10 فرخات واخد بالك وادى لكل تلميذ دجاجه قال له خدها واتبعها في مكان ما حدش يشوفك فيه قال خلاص كل واحد راح استخبى في حته كده وذبح الفرخه بتاعته الا التلميذ ده رجع تاني وجايب الفرخه زي ما هي حيه فالاستاذ بتاعه او الشيخ بتاعه قال ليه ما ذبحتش الفرخه بتاعتك قال له يا استاذ او يا شيخ كلما ذهبت إلى مكان أظن أن أحدا لن يراني فيه أعلم يقينا أن الله مطلع علي وإنت قلت لي اذبح الفرخة ديت في مكان لا يراك فيه أحد فما وجدت مكانا إلا والله مطلع علي فيه فعلم التلاميذ نجابة هذا التلميذ فعرفوا أن الشيخ ليه حق أنه يهتم بهذا التلميذ لأنه مراقب لله سبحانه وتعالى يبقى إذا يبقى علاج الموضوع دوت إن إحنا بنقول إيه؟ بنقول عايز أن أنت تحذر من الشيطان تحذر من هذه الأشياء أن أنت تتعرف على معنى أشهد أن لا إله إلا الله يعني أنا أرى الله فإن لم أكن أرى الله عز وجل فإن الله يراني طيب وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأني أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتبع النبي وكأني أرى النبي طب وإنت ما أنتش شايف النبي خدت بالك يبقى نعمل إيه في الوقت ده تخيل إن النبي قدامك تخيله إن ما كانش النبي فعلا قدامك تخيل إن النبي قدامك وأسألك سؤال صغير بالله عليك تقدر تعصى النبي قدام النبي ما تقدرش طبعا صح ولا لا؟ هتتكسف على الأقل يعني إيه هيبقى عندك خجل من النبي صلى الله عليه وسلم لو إن النبي جالك دلوقتي وقال لك يا فلان انا عايزك تروح دلوقتي حالا تحجب زوجتك هت- هتقول له لا طبعا لا يمكن طب لو قال لك روح رد كل الاموال الحرام اللي خدتها من الناس هتردها لو قال لك روح واطلق لحيتك الان هتعمل كده لو قال لك روح وابدا في حفظ القران صح ولا لا هتطيع امر النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك من حاجه بقى وده نصيحه اخوك الصغير ان انت طاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات اعظم من طاعتك للنبي وهو حي بين اظهرنا صلى الله عليه وسلم اسمع الحديث الجميل حديث رواه احمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى ثم طوبى ثم طوبى وفي رواية وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني فسأل واحد من أصحاب النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وما طوبى قال شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها مئة عام لا يقطعها أبدا صلى الله على نبي محمد يبقى أول حاجة يعني انا بكلم اخويا وحبيبي اول حاجه لازم تحذر منها الشيطان تاني حاجه اصدقاء السوء اللي هم ايه شياطين الانس ربنا يعافينا ويعافيك اسال نفسك سؤال ايه اللي ضيع عقبه بن ابي معيط صديقه وحبيبه ابي بن خلف والطيور على اشكالها تقع عقبه بن ابي معيط خد بالك كان يعني لما تقرا في سيرته تحس ان الراجل ده كان خلاص قرب يسلم خدت بالك خصوصا لما عزم النبي في يوم من الايام وكان عزم مجموعه كبيره جدا من المشركين وعزم النبي على الاكل فالنبي آه، يعني ذهب طبعا بنيه الدعوه صلى الله عليه وسلم فعقبه بن ابي معيط بيقول له تفضل يا محمد قال لا اذوق طعاما عندك حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم فالراجل يعني عشان يجامل النبي لان طبعا كان عندهم هناك في مكارم اخلاق موجوده في الجاهليه حتى قبل الاسلام كان من ضمن المكارم ديت ان انت اوعى تزعل ضيفك ضيفك ده لازم تكرمه فقال له خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله اتفضل كل فاكل النبي صلى الله عليه وسلم جم قريش لما لقوا صديق عقبه بن ابي معيط اللي هو ابي بن خلف كان جاي من تجاره في بلاد الشام قالوا له ده عقبه صبأ ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم فالمهم راح رايح هو بقى لعقبه قال له اصبأت يا عقبه قال له لا ما صبأتش ده انا بس حبيت اكرمه كان ضيفي قال له خلاص ان لم تكن قد صبأت فاذهب واذ محمدا صلى الله عليه وسلم فذهب عقبه فلقى النبي عند الكعبة فأخذه من تلابيبه وخنقه وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض وجاله مرة تانية ولقى النبي ساجد أمام الكعبة فحط رجله الناجسة على مؤخرة رأس النبي وضغط على رأس النبي حتى قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى كادت عيناي أن تنظراني من رأسي كادت عيناي تخرج من دماغي خدت بالك فقتل يوم بدر كافرا وعقبة بن ابي معيط ونزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا خد بالك برضه سؤال ثاني ايه اللي ضيع ابو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم عم النبي اللي كان اكتر واحد بيحب النبي واكتر واحد كان بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر لحظات حياته الحديث في البخاري ومسلم النبي بيتابعه بالدعوه لحد اخر لحظه عشان ايه ده من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احج لك بها عند ربي فيقول هو على مله عبد المطلب انت عارف مين اللي ضيعه اصدقاء السوء كان قاعد جنبه من الناحيه دي ابو جهل ومن الناحيه دي عبد الله بن ابي اميه والاثنين يقولوا له يا ابا طالب أترغب عن ملة الآباء والأجداد يقول لهم لا أبدا في آخر لحظة عم النبي قال له إيه والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك لولا أن أنا خايف يقولوا بعد ما أموت أن أنا صبأت لكنت قلت كلمة التوحيد دلوقتي ومات كافرا خدت بالك فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي يا رسول الله لقد نفعك عمك يعني أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين فبما نفعته شفاعتك قال النبي صاحب القلب الوفي صلى الله عليه وسلم قال لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين خدت بالك ايه اللي ضيعه اصدقاء السوء خدت بالك طبعا انت اول ما تخلص امتحانات بقى انا عارف اللي بيحصل طبعا فاهم ازاي هيجي لك بقى الجماعه البطالين دولت اول ما يشوفك ها يلا يا ابو السباع الحمد لله خدنا الاجازه والحمد لله زي كل سنه سقطنا الحمد لله فاهم ازاي واخد بالك يلا بقى ده في حته فيلم بقى فاهم ازاي في السينما اللي جنبنا انما فيلم ايه محترم جدا كل الستات اللي فيه نسوا يلبسوا واخد بالك سبحان الله ولا اقول لك سيبك من الافلام احنا زهقنا يا عم تعالى بقى نروح القهوه اللي جنبينا ونشرب لنا حجرين بس بشرط يكون معسل تفاح عشان التفاح حلال طبعا ده تزيين الشيطان عياذا بالله واخد بالك بس ما يكونش تفاح امريكان عشان انت عارف احنا مقاطعين يعني يا سلام يا ولد على الولاء والبراء يعني سبحان الله ولا اقول لك سيبك من ده كله بقى احنا زهقنا من القعده هنا تعالى بقى نروح بقى ايه نروح مصيف ايه رايك عشان نتامل في بديع خلق الله ونقعد نبص ونسبح ايه رايك بقى شفت يا اخي ال- الورع الورع الكاذب يعني المهم وفي نفس الوقت نطبق سنة مش سيدنا عمر وحافظ بقى يعني ايه مذاكر تمام مش سيدنا عمر بيقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل احنا هنروح نتعلم ايه نتعلم السباحة او نطبق سنة سبحان الله شوف أصدقاء السوء ممكن يودوك لحد فين ولذلك قال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان وشيطان الانس زي ما قلنا اشد من شيطان الجن عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه حديث رواه احمد والترمذي باسناد حسن قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا ايه الا تقي خدت بالك وعند ابي داود والترمذي باسناد حسن الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل يبقى اول حاجه نحذر منها ماشي يا شباب الايه الشيطان تاني حاجه اصدقاء السوء تالت حاجه تحذر من الفراغ والفراغ والله نعمه عظيمه جدا الواحد ساعات الشباب بيعدي كده على القهاوي آه، يلاقي الشباب اللي قاعدين على القهاوي قاعدين بالساعات الطويله يقول سبحان الله والله لو كان الوقت بيتباع بفلوس لكان الواحد اشترى وقت الجماعه دولت عشان ربنا يكرمنا نحضر بالوقت ده درس ندعو به الى الله عز وجل نعمل اي خير سبحان الله الفراغ نعمه كبيره بس لو استغليت الفراغ ده في شيء يعني يعود عليك بالنفع في دين او دنيا خد بالك في ناس كتيره جدا عمرها ده عدى ولا انتفعت بيه في اي شيء في ناس لما تقيس حياتها كلها او يعني بالبلدي كده الانجاز اللي انجزوه في حياتهم تلاقيهم صفر وفي ناس تحت الصفر عشان كده النبي بيقول لك قبل ما تندم خد بالك اسمع الكلام ده واسمع وصيه النبي بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ والصحة والفراغ في الغالب بتتوفر في الشباب بالذات تلاقي عنده صحة وعنده وقت ما شاء الله ما عندوش لسه مسؤوليات ما عندوش أي حاجة تشغله وفي نفس الوقت معاه صحة ما شاء الله لو استغل الصحة والفراغ في طاعة ربنا بفضل الله يفوز دنيا وآخرة ويكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن ما النبي قال كده سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من بينهم وشاب نشأ في عبادة الله الحديث الثاني عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اغتنم شوف كلمة اغتنم أنت لما بيكون في أوكازيون في الدنيا أوكازيون لبس أوكازيون في أي حاجة بتقعد بقى تعمل إعلان للأوكازيون ده الحق الفانيلا ام 10 جنيه بتتباع ب 2 جنيه وده امر دنيا امال لما يكون في اوكازيون للاخره للجنه خدت بالك اغتنم خمسا قبل خمسه خمس حاجات لو ما لحقتش تغتنم الخمس حاجات هتتحصر على خمس حاجات هتحصل في المقابل ايه هما اغتنم خمسا قبل خمس شبابك شبابك شباب شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك سبحان الله أذكر أخ فاضل ربنا يبارك فيه كان عنده طفل صغير عنده ست سنوات الطفل ده ما شاء الله خاتم القرآن وخاتم البخاري تخيل ست سنوات تخيل هذه يعني انا الناس طبعا بتعتبر هذه الاشياء يعني يعني في هذا الزمان يعني شيء نادر جدا مع ان ده كان الاصل في حياه السلف ان كان الطفل يبقى عنده سبع سنين يبقى امام في الدين ما شاء الله 14 سنة ما شاء الله يغ- يعني يناقشك في كل مسائل الفقه وأصول الفقه وعلم المصطلح واللغة 14 سنة فالمهم في يوم من الأيام هذا الشاب ابنه آه، ما شاء الله ست سنوات كده ملبسه ال- آه، القميص والعمامة وما شاء الله منظره جميل يعني فقاعدين مع الإخوة بعد شهر رمضان بحوالي خمس أيام فقاعدين بيعملوا جلسة محاسبة إيه اللي عملناه في شهر رمضان وإيه اللي إحنا ناويين نعمله بعد شهر رمضان فهذا الشاب قال لهم تئذنوا للشيخ الصغير ده يتكلم كلمتين ست سنوات قالوا بيعرف يتكلم قالوا بيعرف يتكلم بس سيبوه يعني يتكلم فجلس وان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قال مقدمه كده طيبه وبعدين دخل ويا اخواني لابد ان نحرص على طاعه الله بعد شهر رمضان فمش عارف ايه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وفي الحديث الذي لو ما هو مش عارف يقول رواه البخاري ولا رواه البخاري ومش عارف ايه وقام ايه قال حوالي ست سبع احاديث ايه بالايه ما شاء الله بالتخريج بتاعهم ما شاء الله الاخوه بيقولوا والله كنا قاعدين واخوه ما شاء الله واخوه اصحاب لحى يعني بيقول لك ما شاء الله كنا قاعدين مكسوفين من نفسنا وده طفل صغير ست سنوات زي برضو ما في امراه سوريه آه، ربنا يحفظها بتقول انا وانا حامل في ابني طول الليل والنهار ما شاء الله يعني لا اشغل نفسي الا بذكر الله وقراءه القران الطفل لما نزل ما شاء الله اتولد بعد خمس سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى كان ختم القران خدت بالك يبقى المساله ان الطفل بيتاثر بفعل الوالد وبفعل الوالده حتى وهي لسه ايه والطفل لسه جنين وحمل في بطن امه بفضل الله عز وجل فالوقت الشاهد النهارده كله ان الوقت هو الحياه وهو راس مالك خد بالك هتندم على اي لحظه هتعدي في غير طاعه الله طيب الاجازه بتاعتك كام شهر اربع شهور يعني بالبلد ايه تلت السنه صح ولا لا يعني انت لو ضيعت كل الاجازات بالمنظر ده هتبقى انت ضيعت ايه تلت العمر سبحان الله شوف السلف بقى كان الوقت عندهم غالي لدرجه ايه كان بعض السلف يا جماعه كان ياكل الخبز مطحونا كان يخلوهم ينشفوا له ال- العيش ويطحنوه زي ال- البقسماط كده ويسفوا ويشرب وراه شويه ميه فيقولوا له طب لماذا لا تاكل الخبز طريا يقول ما بين مضغه وسفه قراءه خمسين ايه في كتاب الله يا سلام للدرجه دي طبعا انت عارف انت ممكن تعمل ايه في خمس دقايق انا بس عايز اعرفك قد ايه عمرك غالي خمس دقايق فقط ممكن تعمل فيها ايه ممكن تقرا سوره الاخلاص اللي يقول هو الله احد في دقيقه واحده 20 مره ده مش بقول لك يعني في يعني في دقيقه واحده تقراها 20 مره والنبي قال كما عند احمد بسند صحيح من قرأ قل هو الله احد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنه يبقى في دقيقه واحده بنيت كم بيت في الجنه بيتين في الجنه سبحان الله لو قلت والحديث رواه الترمذي بسند صحيح لو قلت سبحان الله العظيم وبحمده مرة واحدة غرست لك نخلة في الجنة تقدر تقولها في دقيقة دي خمسين مرة يعني تغرس خمسين نخلة في جنة الرحمن في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله وبحمده مئة مرة في دقيقة يتغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر تقدر تصلي أربع ركعات من الضحى يبنى لك بيت في الجنة تقدر تقرأ خمس صفحات في القرآن أو من المصحف بثلاثين ألف حسنة ممكن يتغير مصير حياتك كلها في دقيقة واحدة حديث رواه البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس الزيادة دي عند مسلم فاهم ازاي؟ حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار وفي المقابل وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة زاد الإمام البخاري قولا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم خدت بالك أنت طبعا في ظنك إن أنت عايز تتمتع الأربع شهور في حياتك خد بالك عشان تستقبل ايه موسم دراسي وانت ايه مرتاح خد بالك من حاجه هل يا ترى انت لو ضيعت الاربع شهور هتبقى متمتع وسعيد ابدا والله مش هتكون سعيد لان السعاده السعاده كلها بيد الله والله لا يسعد الا من اطاعه سبحانه وتعالى ربنا يدخل السعاده على قلبك بالطاعه السعاده كلها في طاعه الله ولذلك النبي قال ايه ذاق طعم الايمان الإيمان ليه طعم أي نعم ليه طعم في القلب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا ليه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يبقى اذا السعاده لا يملكها الا الله، لما هتضيع عمرك في معصيه الله منين تيجي السعاده؟ يبقى السعاده لا تكون الا في طاعه الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك في العنصر ده بالذات أنا عايز أوجه نصيحة خاصة بالأخوات حاولي تشغلي وقتك في أي حاجة مفيدة لأن طبعا النساء بالذات عشان قاعدين في البيت بيبقى عندهم وقت فراغ أكتر من الشباب يعني يمكن الشاب ممكن يروح يشتغل ممكن يعمل أي حاجة لكن النساء في الغالب قاعدين في البيت عايزك تتعلمي تجويد القرآن شوفي المسجد اللي جنبك في حلقات يكون القائم عليها نساء لأن ما يجوز إن واحدة تروح تحفظ عند رجل المسألة دي يعني محسومة لأن بقى ده مدخل من مداخل الشيطان وشفنا من البلاء ما لا يعلمه إلا الله بسبب تعليم الرجال للأخوات خدوا بالكم فتشوفي أخت فاضلة ما شاء الله تكون بتحفظ القرآن وتكون ما شاء الله معاها سند أو على الأقل تكون إنسانة دارسة أحكام التجويد مظبوط اتعلم على ديها تجويد القرآن وبعد ما تتعلمي برضه أنت كمان تقومي إيه بالدور لأن النبي قال كده خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعلمي ايه البنات الصغيره القران ساعدي امك في اعباء المنزل لو كنت لسه مش متجوزه او تكوني بفضل الله تحاولي تدخلي السعاده على زوجك لو كنت متجوزه طيب حاولي تقري سير الصحابيات خصوصا امهات المؤمنين وانا ادلك على كتاب صحابيات حول الرسول تشوفي فيه بفضل الله ترجمه 35 صحابيه من ضمنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وشوفي هم كانوا بيعملوا ايه وقلديهم خدت بالك يعني سبحان الله الانسان لما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب لما تحبي زوجات النبي عليه السلام تحشري يوم القيامة مع زوجات النبي عليه السلام خدي بالك من حاجة لما تقري في القرآن شوفي امرأة العزيز ايه اللي خلاها تراود يوسف عليه السلام الفراغ ما عندهاش حاجة تعملها أصلا جوزها مش شاغلها بأي حاجة تنفعها لا في دين ولا في دنيا فبالتالي من كتر الفراغ وشافت سيدنا يوسف وسيدنا يوسف طبعا قد أوتي شطر الحسن فاتفتنت بيه فده اللي خلاها إيه تراود يوسف عن نفسه عليه السلام وبعدين سبحان الله يعني النساء اللي هم جم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه لما هي قالت لهم تعالوا اقعدوا معايا بقى اوريكم يوسف عليه السلام ايه اللي حصل جم على طول فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن في واحده منهم اتاخرت ابدا ليه ما وراش حاجه اصلا كلهم فاضيين خدت بالك يبقى اذا لما المراه تشغل نفسها باي حاجه تنفعها في دين او دنيا بفضل الله تنجو من هذه الفتن فعشان كده بقول لك اشغلي نفسك باي شيء ينفعك في دين او دنيا اوعي يا اخت تضيعي حياتك في ان انت اول ما تيجي الاجازه على طول اه هاتي بقى مجلات بقى مش عارف مجلات ايه بتاعت ازياء الصيف واشغلي نفسك بقى شوفي ايه الموضه السنه دي ايه سبحان الله فاكره يعني غزوه بني قينقاع فاكره اليهود عملوا ايه مع مسلمه واحده مسلمه واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة العفيفة ديت راحت تشتري ذهب من واحد يهودي من سوق بني قينقاع وهم كانوا مشهورين بتجارة الذهب هي ادت لراجل المواصفات اللي عايزاها في الذهب وقعدت على جنب امرأة محترمة عفيفة فحاول يهودي انه يراودها عن ايه عن كشف وجهها فقط مش كشف اي حاجه لا وشها بس فرفضت عملت ايه فراح اليهودي الخبيث ده راح رابط طرف الطوب بتاعها من تحت في طرف الطوب منين من فوق لما قامت ظهرت رجليها من ورا فصرخت ليه مش متعوده انها حد يشوف حته اي حاجه من جسمها فلما صرخت كان في مسلم غيور أيام ما كان الغيرة موجودة نسأل الله عز وجل أن يردها مرة أخرى إلى رجال المسلمين المسلم ده ما راحش اليهود قال عيب كده ما تعملش كده تاني لا دخل على طول قتله خلص الموضوع فاليهود اجتمعوا حول هذا الرجل المسلم وراح قاتلينه مين اللي سمع كده النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو أخرج النبي جيشا كاملا من أجل امرأة مسلمة يعني حصل معاها الفصل دوت ومن أجل قتل رجل مسلم واحد وبفضل الله أجلى النبي يهود بني قينقاع عن المدينة تماما صلى الله عليه وسلم سبحان الله بقى شوف الفرق بقى بين اللي اتعمل في عهد النبي وبين اللي بيحصل النهارده اليهود النهارده شغالين على النساء من خلال حاجتين ايه هما تزيين القدوه السيئه الحاجه الثانيه من خلال بيوت الازياء تزيين القدوه السيئه يقدموا لها قدوه مثلا زي مارلين مونرو مش عارف برجيت برضو ولا مش عارف ايه فاهم ازاي ويقولوا لها هي دي القدوه البنت تطلع تشوفها ما شاء الله تقول ايه اه ده انا نفسي اطلع زي دي سبحان الله مع ان قدوتك فين في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحاجه الثانيه اليهود بيغروا النساء او يفسدوا النساء من خلال بيوت الازياء تلاقي الواحده من دولت طبعا عندها فراغ فراغ عقلي وفراغ يعني عاطفي وفراغ ديني مفيش اي حاجه عندها خالص وعندها فراغ في الوقت تعمل ايه تجيب المجلات وتقلد الموضه السنه دي ايه اه نفتح من ورا 50 سم الموضه السنه اللي بعدها نفتح من قدام 50 سم اللي بعدها لا بقى يعني على قد ما تقدر يبقى مفيش مشكله سبحان الله وطبعا يا جماعه بنقول ان احنا برضو علينا احنا كرجاله علينا عبء ان احنا ايه النبي قال ايه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نحاول نشغل نسائنا باي شيء ينفعهم في دين او دنيا انا وانا خارج من البيت مثلا فيها ايه لما اقول لزوجتي خدي اسمعي الشريط ده وبيقولي لي لما ارجع بقى ايه اللي استفدتيه وفي حاجه مش فاهماها قولي لي ايه اللي مش فاهماها مش قد ايه يبقى انت كده بايه بتساعد زوجتك ان هي تشغل وقتها في طاعه الله الزم زوجتك بورد معين في حفظ القران ولما تيجي سمعه لها واعمل لها جايزه يا اخي ايه المشكله مش عيب سبحان الله وبعدين في النهايه زوجتك ديت هي اللي هتربي ولادك فالام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق انت في النهايه لما زوجتك تكون فقيهه فاهمه كل حاجه في دينها تكون انسانه دينه انسانه تقيه ما شاء الله بتصلي قيام ليل آه، بتصوم بتسبح بتذكر ربنا بتقرا قران انت لما تكون معلمها كل الاشياء ديت الولاد هيطلعوا يشوفوا ما شاء الله امهم بتعمل كده هيقلدوها وكل ده بفضل الله هيعود عليك بالنفع دنيا واخره وفي النهايه هيكونوا عباد لله سبحانه وتعالى يبقى نعلم نفسنا واولادنا وازواجنا ان احنا نحافظ على الوقت وانا ادي مثال بسيط في الاخر سبحان الله الامام السرخسي رحمه الله رحمه واسعه لما اتسجن اتسجن فين اتسجن في بئر تخيل واحد مسجون في بير كان تلاميذه كل يوم يقولوا له وهو يقول لهم حضروا الورق والمحابر يلا واكتبوا ورايا ملاهم عشرين مجلد في الفقه وهو مسجون في البير عشان يغتنم وقته حياته عمرك هو الكنز الحقيقي طيب رابع حاجة نحذر منها نحذر من أماكن المعصية ربنا بيقول إيه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بلاش السينما بلاش المسارح أنا هسألك سؤال صغير أنا بسأل أخويا حبيبي بالله عليك لو انت معدي في يوم من الايام كده من قدام سينما وشفت واحد زي حالاتي واقف في الطابور هتعمل ايه؟ حاجه غريبه طبعا صح ولا لا؟ يعني انت ممكن ما يلفتش نظرك كل الناس اللي واقفه دي كلهم لكن هيلفت نظرك لو واحد زي حالاتي واقف ليه؟ لان انت في النهايه تقول لي يعني ما, ما يصحش عم الشيخ اللي واقفه دي الله طب ما انت واقف زيي وكلنا واقف يعني ايه المشكله؟ ايوه احنا نعمل اللي احنا عايزينه انما انت راجل قدوه ما ينفعش ان انت تعمل كده خدت بالك؟ انت برضه لازم تكون قدوه لغيرك ما تكونش فتنه للناس اللي حواليك الناس لما تشوف اخ فاضل انسان صالح زيك واقف يعني قدام السينما ولا قدام مسرح ما هم هيتفتنوا هيقولوا الله ما- مش احنا لوحدنا ما هو شاب اهو ملتحي وما شاء الله والزبيبه في في دماغه قد كده واقف في- في طابور سينما خدت بالك يبقى اذا نحذر من الاماكن المعصيه بلاش برضه المصايف وخد بالك من حاجه هقول لك نقطه بس في الاخر احنا مش بنحرم المصايف على اطلاقها احنا بنحرم الاماكن اللي فيها معصيه لله سبحانه وتعالى وهقول لك دلوقتي الاماكن اللي ممكن تروحها ازاي وامتى وفين خدت بالك طيب هتلاقي النهارده كتير جدا من الاباء والامهات طول السنه الراجل تلاقيه حارم ولاده من اشياء ضروريه جدا جدا يعني بياخد من قوت اولاده عشان ايه يعمل جمعيه الجمعيه دي ليه عشان نروح مصر شهر ستة ولا سبعة ولا ثمانية عشان نتمتع اسبوع ولا اسبوعين وياخد مراته وولاده وبناته اخواته عياذا بالله الحاجات اللي ممكن ما يكونش بيعملها في المدينة اللي ساكن فيها لما بيروح مصيف بيتجرد من كل هذه الأشياء وينسى كل هذه الأشياء ويخليهم عياذا بالله ينزلوا بالمايوهات والاسترتشات وك مع إنه ممكن ما يكونش بيعمل كده أصلا لكن في المصيف عياذا بالله كتير من الناس بتنسى كل حاجة عياذا بالله المشكلة يا جماعة ان احنا ممكن نكون فتنه لغيرنا يعني ندي مثال بعض الشباب يقولوا لي لما بيروحوا مصايف بيلاقوا بعض الاخوات المنتقبات مش هقول قاعدين على الشاطئ لا ده نازلين الميه بالنقاب تخيل لما واحده اخت مسلمه نازله الميه بالنقاب لما يجي يسالها او لما تيجي تسالها واحده انت جايه هنا ليه يا اخت تقول والله العظيم انا جايه هنا بنيه الدعوه الى الله ايه رايك بقى سبحان الله دعوه ايه يا اخت تقول ما أصل مش واخد بالك انا لما يشوفوني وانا بالنقاب كده واقفه على الشط او نازله الميه اول ما يشوفوني هيذكروا ربنا يذكروا ربنا في مكان يعني بالمنظر ده طب ازاي سبحان الله وبعدين تنزل والله بعض الاخوه يقولوا لي يعني او بعض الشباب يقولوا لي بنشوف اخوات لابسين نقاب واسترتش طب ليه لابسه استرتش خد بالك بقى من الفقه بقى تقول اصل انا لما بلبس جلباب الجلباب مع الميه بيلزق في جسمي انما الاسترتش اصلا لازق هتبقى المساله يعني مش محدش واخد باله من حاجه طب ولابسه نقاب ليه؟ طب سبحان الله ما كده فتنه فطبعا التانية المتبرجه اول ما تشوف اخت منتقبه ونازله الميه بالاسترتش والنقاب تقول لا يبقى كده انا ايه ده يبقى انا رضي الله عنه وارضاني بقى واخد بالك وده مدخل من مداخل الشيطان سبحان الله وتلاقي اخ رايح رايح اخ رايح بنيه التامل في بديع خلق الله يروح هناك يفضل ينظر للنساء و- سبحان الله وبعدين يروح هناك قاعد يقول لك انا قاعد بذكر ربنا يا اخي بتامل في البحر والسماء والميه والامواج وهي تتتابع واخد بالك وان من شيء الا يسبح بحمده والرمال وال وأقعد اقول سبحان الله طبعا لو واحده معديه يقول لي اللهم صل على النبي واخد بالك؟ سبحان الله اه والله يا جماعه ما ده النهارده ناس بتعصي ربنا بالصلاه على النبي اه مش المعلمين بيقعدوا في الافراح تلاقي المعلم قاعد وماسك سبحه 2 متر والرقاصه بترقص قدامه على المسرح يقول اللهم صل على النبي رقصها حلو بالصلاه على النبي واخد بالك؟ نسال الله العفو والعافيه فيا جماعه المسائل دي كلها اياذا بالله تدخل في نطاق الانسان لا يعظم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فانها ايه فانها من تقوى القلوب بنقول بقى في المجمل السباحه شيء مباح لكن بشرط ان يكون في ضوابط الشرع بمعنى انت لو عايز تروح مثلا ممكن تنقي وقت عشان برضه ما يقولوش احنا ناس مكلكعين ومعقدين الدنيا لا روح يا سيدي في وقت يكون في وقت امتحانات ماشي الناس كلها بتمتحن اظن الشواطئ في الوقت ده اظن بتبقى فاضيه شبه خاليه هتروح في شهر خمسة الشباب كلهم بقى والناس كلها بتمتحن هتروح في اماكن بعيده مثلا في بعض الاماكن بتبقى يعني مزدحمه جدا وفي اماكن بتبقى رايقه زي مرسى مطروح وبعض الاماكن الفاضيه روح هناك لو لقيت المكان فاضي فبها ونعمه عين هو احنا هنحرم يعني الشواطئ على الاطلاق لا طبعا روح في مكان روح في مكان يكون فاضي وفي وقت يكون امتحانات وروح وتمتع يعني اسبوع ولا حاجه وارجع تاني مفيش مشكله مراتك طبعا مش معنى كده ان انت هتنزلها بالمايو طبعا لا لان هي بالمايو حرام سواء هنا او هنا فاهم ازاي مش تنزل بالماء لكن ممكن هي مثلا تبل رجلها في الميه تتمشى تقعد تحت الشمسيه آه، تشم شويه هواء تركب معاك مركب مفيش مشكله بس بشرط ما يكونش حد ايه ما يكونش حد مطلع على زوجتك طيب في حاجة بقى كمان الأصل يا جماعة إن الإسلام ده دين الستر إن أنت لا أنا أشوف زوجتك ولا أنت تشوف زوجتي لا أنا أشوف بناتك ولا أنت تشوف بناتي طيب ما تيجوا بقى نعمل فكرة أجمل من ده كله ما تيجوا نغير المصيف ده بمصيف آخر جديد إن صح القول إن صح إيه القول أنت هتكلف نفسك في المصيف ده قد إيه تقول لي والله بدفع حوالي 1500 جنيه او 2000 جنيه طب ما بال 1500 جنيه او ال 2000 جنيه ما انت تقدر تروح انت وزوجتك عمره كل سنه مش لازم طياره يا سيدي حتى عن طريق الايه الباخره او عن طريق البر فاهم ازاي تقدر تروح كل سنه بفضل الله سبحانه تقول لي هجيب فلوس منين اقول لك ما تخافش ده حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضه خدت بالك يعني انت كل ما تروح تعتمر كل ما فلوسك تكتر كل ما تروح تعتمر كل ما ذنوبك تخلص بفضل الله يبقى فلوس بتكتر وذنوب بتخلص كل ده من ايه من ذهاب الى مكة إلى العمرة بفضل الله عز وجل ده اللي أفضل بقى ولا المصيف أنت لو مت وأنت في الحج أو العمرة تبعث يوم القيامة بين الخلائق ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا سلام تخيل لما تبعث يوم القيامة ملبيا وأنت لأنك أنت مت في حج أو في عمرة لو مت وأنت رايح لصلة الرحم بفضل الله عز وجل رحلة إلى صلة الرحم رحلة أي نعم ممكن يكون أهلك أو قرايبك ساكنين في بلد تانية خد زوجتك وخد ولادك تعالوا يا ولادي نروح لرحلة إلى صلة الرحم بفضل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثري يعني في عمره فليصل رحمه يا سلام خدت بالك فاذا الانسان ياخد اولاده ياخد زوجته في رحله الى صله الرحم ممكن تكون في بلاد ارياف ما شاء الله تروح هناك تمشي بين الغيطان وتتمتع وتنبسط اسبوع ترجع ما شاء الله سليم الصدر وفي نفس الوقت ايه خدت اجر صله الرحم ممكن تاخد زوجتك واولادك في رحله الى طلب العلم والله يا اولادي ده ما شاء الله ده الشيخ فلان عامل دوره مكثفه في محافظه كذا لمده اسبوع تعالوا نحجز في فندق محترم ونقعد هناك ما شاء الله مننا نتفسح ومننا نحضر الدوره ديت نتعلم شيء يعني يقربنا الى الله سبحانه وتعالى يبقى اذا لو مت وانت رايح لصله الرحم او لطلب العلم لكنت في سبيل الله ولو مت في حج او عمره تبعث يوم القيامه ملبيا لكن لو مت وانت في مصيف او سينما او مسرح نسأل الله العفو والعافية يبقى إذا إيه نتمنى أن ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة آخر حاجة من المخالفات اللي نفسنا إن إحنا ناخد بالنا منها ونحذر منها إن إحنا في بعض المخالفات مرتبطة بفصل الصيف بالذات هم ثلاث مخالفات في الغالب المخالفة الأولى تلاقي يعني كتير من الشباب معلش برضه احنا بنتكلم بصراحة ووضوح من حبايبي وبحبكم في الله ولازم يعني ايه نحاول نصلح بقى المواضيع دي ماشي يا شباب آه، تلاقي شاب ما شاء الله ماشي في الشارع قد الغزال ماشي يعني سبحان الله تلاقيه ماشي لابس شورت فوق الركبه وماشي بيتفخر على الناس بقى ايه بصحته لا والاعجب من ده كله تلاقي الراجل ماشي بالشورت ومراته ماشيه بالشورت وبناته ماشيين بالشورت وقائد القافله ايه كلب بسلسله تقول لي طب وفيها ايه ده راجل آه، الزوج ده راجل large اقول لك لا اصحح لك المعلومه هو مش large بس هو 3 X large واخد بالك طبعا الكلام ده يا جماعه ما يجوز يعني سبحان الله آه، ديننا يا جماعه دين الستر والنبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه يقول صلى الله عليه وسلم الفخذ عوره ده بالنسبه لمين للرجل المراه بقى كلها عوره المراه عوره فلما راجل كبير في السن 40 50 سنه ماشي في الشارع بالشورت ومراته ماشيه جنبه بش... وبناته بالشورت يعني اظن وضع يعني ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى طيب ادي اول مخالفه الشباب اللي بيلبس شورت بنقول له اتقي الله والبس لبس عادي البس بنطلون البس آه، آه، قميص القميص اللي هو بيسموه جلباب هو الحقيقه يعني للتصحيح الجلباب ده خاص بالمراه انما آه، ال- الجلباب اللي بيلبسه الراجل اسمه القميص فانت تلبس قميص تلبس يا سيدي بنطلون واسع ماشي ما فيش مشكله المهم ان انت ما تلبسش الشورت ده اول حاجه تاني حاجة بعض الشباب وبيعتبر دي مسألة حرية شخصية تبص تلاقيه قاعد بالليل بقى راجل بقى رومانسي كده وقاعد في البلكونة ومشغل الاستيريو على آخره وبيسمع آخر أغنية للمطرب المفضل عباس المخربش واخد بالك حضرتك سبحان الله وقاعد معلي الاستيريو على الآخر طب يا أخي في جار جنبك عيان مش مشكلة يقول لك حرية شخصية أنا في بيتي أيوه أنت في بيتك بس الصوت واصل لبيتي أنا انت في بيتك لما يكون صوتك في بيتك انت نفسه واخد بالك طيب في جار عيان في آه، طالب لسه بيذاكر في ناس تعبانه في اي حد عايز يرتاح يعني نتقي الله في جيراننا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات قالوا من يا رسول الله خاب وخسر قال الذي لا يأمن جاره بوائقه خد بالك من الحكايه دي وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي رواية فلا يؤذي جاره فأنت ما تأذيش جارك لأن ده من الإيمان بالله واليوم الآخر أن أنت تكرم جارك ولا تؤذي جارك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة الثالثة كتير من الشباب بقى معلش والموضوع ده بقى بيبقى واضح جدا وكلنا بنعاني منه ولذلك لما تيجي تسكن في أي مكان تقول له لو سمحت أنا عايز شقة ما تكونش مجروحة يعني ايه مجروحه؟ لان انا عارف اللي قدامي هيعمل ايه في الغالب الا من رحم الله سبحانه وتعالى، تلاقي الشاب طالع في البلكونه آه، وطبعا الشباب ما شاء الله فتوه و- وقوه وما شاء الله تلاقي الشاب ما شاء الله عضلات وترابيس ومجانص ومش عارف ايه وطالع لك في البلكونه فانيله بحمالات وحته شورت ايه صغير. وواقف بقى ومميل كده على السور وعمال يلعب في ترابيس ومجانص وواحده مسكينه يعني متجوزه راجل طيب وغلبان وعنده يعني امراض وبري بري ولين عظام ومش عارف ايه وطلع تنشر الغسيل فجاه لقت قدامها سيد قشطه يعني سبحان الله ايه ده طبعا بتفتن بقى على كده بقى ده انا متجوزه المرحوم الله يرحمه طب يا اخي اتقي الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امراه على زوجها ما ينفعش ان انت تطلع وتظهر بقى قوتك و يعني لان الكلام ده كله احنا زي ما قلنا ديننا هو دين الستر كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فانت لما تطلع البلكونه اولا ما تنظرش للجيران تلبس لبس محترم تحاول بقدر الامكان ان انت ما تجرحش جيرانك كل هذه مخالفات الحقيقه كنا بن- عايزين ننوه عليها لان ديت منتشره جدا في فصل الصيف خصوصا بين الشباب ماشي يا شباب طيب ما تيجوا بقى نعرف ازاي نغتنم بقى الاجازه الصيفيه في 13 عنصر في عجاله سريعه بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم اول حاجه عايزك تعمل خطه لدخول الجنه زي ما انت يعني بعض الشباب طبعا اللي قاعدين قدامنا ما شاء الله في منهم شباب في كليه هندسه وفي منهم شباب خلصوا كليه هندسه بقى مهندسين بقول لك يا مهندس يعني او يا باش مهندس زي ما انت كنت بتخطط عشان تعمل قواعد وعواميد وسميلات عشان آه، تبني بيت من البيوت برضه عايزك تعمل قواعد وعواميد وسميلات عشان تخش جنه الرحمن سبحانه وتعالى واخد بالك من حاجه زي ما بتهندس الدنيا هندس لدخول الجنه واخد بالك فربنا يرزقنا واياكم جنه الرحمن سبحانه وتعالى دي اول حاجه يبقى عندك هدف معين انا طالب جنه انا عايز الجنه انا هوايتي الوحيده اخش الجنه وقبل ده كله افوز برضوان رب الجنه سبحانه وتعالى ما انت عارف ان اخر حاجه بقى لاهل الجنه من النعيم العظيم اللي ربنا هيكرم بيه اهل الجنه ان كما في الصحيحين ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك هيطلع على اهل الجنه ربنا يرزقنا واياكم الجنه ويقول يا اهل الجنه شوف ان ده حلو ازاي يا اهل الجنه هل رضيتم فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه فيقول جل وعلا الا اعطيكم افضل من ذلك ايه رايكم بقى في حاجه احسن من ده كله احسن من نعيم الجنه والانهار والاشجار والقصور والغلمان والحور العين كل ده قالوا يا رب واي شيء افضل من ذلك فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا خدت بالك يبقى أول حاجة خطة لدخول الجنة تاني حاجة عايزين ننظم دورات صيفية لطلب العلم هتقول لي ده أنا لسه خارج من الدراسة لسه أروح أطلب علم أقول لك في فرق كبير جدا أنت بتتعلم في الجامعة أو في الثانوية أو في الإعدادية بتتعلم علم عشان تاخد شهادة إنما علم الآخرة أنت بتتعلم العلم عشان تعبد ربنا صح عشان تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة عشان تدخل جنة الرحمن في أعلى درجات أنت ممكن تتخيلها خد بالك من حاجة الإمام ابن القيم بيقول كلمة جميلة أوي قال إيه من أراد المنزلة العليا في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله يبقى الدعوة محتاجة إيه؟ طلب علم وطالما اتعلمت لازم تعمل بالعلم ده وطالما عملت بهذا العلم لابد أن تدعو الناس إلى هذا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى وكان من منهج السلف رضي الله عنهم وارضاهم كان عندهم الرحلة في طلب العلم ليه؟ يعني احنا عايزين نحيي هذه السنة كنت تلاقي الإمام البخاري مثلا رحمه الله رحمة واسعة يروح ثلاث شهور على رجله عشان يجيب حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ممكن تلاقي عندك صحيح البخاري كله بآلاف الأحاديث اللي موجودة فيه دي كلها والتراب معشش على ال- ال- الكتاب ونسأل الله العفو والعافية شوف هم كانوا بيتعبوا قد إيه كنت تلاقي الواحد منهم ما شاء الله يروح يبدأ العلم مثلا في المدينة يخش بعد كده على مكة يطلع على بلاد اليمن يرجع تاني على بلاد الشام يخش على العراق يرجع على مصر وهكذا كل ده ليه عشان يطلب العلم ويجي لك انت العلم ده كله بفضل الله جاهز في كتب مطبوعة محطوطة عندك على الرف يا ترى قريتها ولا ما قريتهاش سبحان الله خد بالك من حاجة القرآن والسنة دي عبارة عن رسائل جاية لك من الله عز وجل لازم تفتح الرسالة وتشوف ايه اللي مطلوب منك عشان تنفذ ما في تلك الرسالة اما ان ربنا هيأمرك بخير تعمله واما ان ينهاك عن شر حتى تنتهي عنه وفي النهاية الله عز وجل يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ربنا سبحانه وتعالى يريدك يريد لك الجنة يريد لك النعيم يريد لك أن تنجو من النار سبحانه وتعالى ربنا قال كده ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى رقم ثلاثة ان احنا نصلي الصلوات الخمس في المسجد خد بالك بقى من حاجة بقى اقل حاجة يعني الف بها اسلام الصلاة يعني احنا لو سيبنا الصلاه يبقى فاضل لنا ايه؟ خد بالك دي مساله مهمه. انا سامعك حديث واحد بس يعني عشان تعرف قد ايه فضل الصلاه الخمس في المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بإسناد حسن من صلى لله أربعين يوما في جماعة يعني فين في المسجد خد بالك يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار عايز تاخد براءتين بفضل الله تعرف ان انت مش منافق تابع بس انت صلاة الخمسة في المسجد تدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام أربعين يوم بفضل الله سبحانه وتعالى وتنجو تاخد براءة من نار جهنم نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من نار جهنم وخد بالك من حاجة بقى جنب الصلاة الخمس بقى كده يا سلام لو ركعتين قيام ليل مش هقول لك 11 ركعة لو ركعتين قيام ليل شوف بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك والحديث رواه مسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة كل ليلة يا شباب كل ليلة فينادي على عباده ويقول هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائر يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح قم يا أخي قم وتعرض لنفحات ورحمات الله قل له يا رب نجحني يا رب اكرمني يا رب ارزقني بنعمة التوبة ارزقني الإخلاص ارزقني العفاف آه، يسر لي أمري نجحني في الدنيا وارحمني في الآخرة دخلني جنتك ارزقني شربة هنيئة من حوض النبي محمد ارزقني صحبة النبي وأصحابه في الجنة قم واطلب اللي انت عايزه خدت بالك طيب رقم أربعة عايزين نعمل برنامج لحفظ القرآن الكريم خد بالك من حاجة تقدر بفضل الله لو كل يوم تحفظ صفحتين بس صفحة بعد الفجر وصفحة بعد المغرب والله العظيم بفضل الله تقدر في أجازة الصيف إن أنت تختم نص القرآن يا سلام شوف بقى يوم القيامة هتلاقي أسانسيرك في الجنة هو القرآن يا سلام شوف وده كلام ده بالنسبة لمين بالنسبة للي حافظ القرآن يقال لقارئ القرآن والحديث عند الترمذي بسند صحيح يقال لقارئ القرآن في الجنة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها وكتير من الأئمة قالوا إن المقصود بهذا الحديث اللي حفظ القرآن خدت بالك طيب فأنت لو حفظت كل يوم صفحتين بفضل الله سبحانه وتعالى على آخر الصيف زي ما قلت لك نص القرآن يبقى اتختم بفضل الله عز وجل يا ريت طبعا لما الإخوة يعملوا حلقات للشباب الصغير والأخوات يعملوا برضه حلقات للبنات الصغيرة ونعمل جوائز للأطفال المتميزين وكل ده في ميزان حسناتك لو حفظت طفل صغير جزء عامة بس كل لما يعيد ويكرر كل ده في ميزان حسناتك لو حفظت جزئين كل ده في ميزان حسناتك وهكذا يمكن الطفل ده في يوم من الأيام يبقى داعية أو عالم يبقى ربنا ينفع بعلمه وفي نفس الوقت كل ده إيه في ميزان حسناتك لأن سيدك صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله لما تدلنا على الخير هو ده بفضل الله هيفضل لك بفضل الله دنيا وآخرة طيب رقم خمسة عمل دورات للنساء لمعرفة كل ما يخص المرأة من الأحكام الشرعية نعمل دورات خاصة بالنساء سواء الكلام ده يكون شيخ هيعلم النساء بس يكون في المسجد والأخوات في صندرة الأخوات او ان اخت فاضله تكون ما شاء الله على علم وتعلمهم ايضا وتقعد معاهم وتفهمهم واللي تتعلم تعلم جارتها تروح مثلا لجارتها النساء وتجمعهم عندها في الشقه وتجيب لهم ما شاء الله كده بعض الحلويات او الاشياء وتحتسب عند الله ربنا يكرمها ده من اسباب دخول الجنه اطعام الطعام خدت بالكم فاذا ايه المساله بسيطه جدا باشياء بسيطه جدا ممكن الانسان بفضل الله عز وجل يدخل جنه الرحمن سبحانه وتعالى يبقى اذا ايه اطعام الطعام وان انت تجمعهم على آه، طلب العلم وعلى تحفيظ القران وعلى تعلم الاحكام الشرعيه وتعليمهم سيره الصحابيات وسيره النبي عليه الصلاه والسلام وده من الخير اللي احنا محتاجينه ومفتقدينه في هذه الايام رقم ستة الحرص على جمع أفراد الأسرة ده الكلام ده بالنسبة لمين بقى للشباب بقى وخصوصا الشباب اللي متجوز الحرص انك تد... ان انت تجمع افراد الاسره عشان ما تفتكرش ان احنا عايزين نعقد لك الدنيا لا يا اخي فسح ولادك مره في الاسبوع على الاقل ايه المشكله خد ولادك خد زوجتك خد حماك وحماتك وفسحهم في جنينه كده مثلا آه، مكان يكون هادي بفضل الله عز وجل وروح هناك كده واقعد دردش مع مراتك واضحك معاها وهزر مع اولادك والعب معاهم وهزر معاهم في مكان طالما ما حدش شايفك فالامر فيه سعه بفضل الله عز وجل خد حماتك كده ومراتك ولا شفت يا حماتي جمال الطبيعه شفت بقى الخضرة والمية وال... يا سلام شفت بقى لما نخش الجنة أنا وأنت بقى يوم القيامة يا سلام هتبقى جنة بحق وحقيقة واخد بالك وإذا قدرت لقيت مفيش حد شايفك مش عيب خد مراتك وسابقها اجري معاها خد بالك انا بقول لو ما حدش شايفك عشان ما حدش يطلع يقول ايه الشيخ بيقول تجري في الشارع لا انا بقول تجري لما يكون ايه ما حدش شايفك بفضل الله عز وجل وسيدك النبي هو قدوتك واسوتك صح ولا لا صلى الله عليه وسلم النبي عمل ايه مش كان خارج مع الجيش وقال لهم ايه تقدموا وراح جايب ام من عائشه قال لها تسابقيني قالت له سابقك فسبقت النبي لانها كانت لسه ايه يعني كانت لسه رفيعه رضي الله عنها وارضاها قالت عدى بقى شهر اتنين تلاته المهم ايه هي نسيت الموضوع النبي ما نسيش صلى الله عليه وسلم جم خارجين برضه في نفس المشوار فالنبي قال للجيش تقدموا فلما تقدموا قال لها تسيبيني قالت له اسابقك قالت وكنت قد حملت اللحم كانت تخنت شويه يعني فالمهم قالت فسابقني النبي فسبقني فقال هذه بتلك واحد واحد سبحان الله وده النبي يا جماعه ده النبي سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم اللي مسؤول عن دعوه الانس والجن والمؤمن والكافر شوف قد ايه ورغم ذلك كان بيسابق امنا عائشه مفيش مشكله المكان هادي محدش شافك سابق زوجتك واضحك واجري معاها مفيش مشكله وخد حماتك جريه عشان تبقى سمباتيك وحماك يدعي لك واخد بالك يعني المهم ايه الامر فيه ساعه بفضل الله عز وجل فسحهم يا اخي خرجهم كده خليهم يشموا شويه الهواء شوفوا شويه الميه يعني خدهم في مركب فسحهم في وسط النيل ايه المشكله وربنا يكرمك يا رب طيب رقم سبعة الحرص على جمع بعض الأموال لتوزيع الأشرطة والكتيبات على المسلمين من حولنا محتاجين يا جماعة دعوة الناس من حوالينا ما هو ربنا قال كده كنتم خير أمة أخرجت مش لنفسك يا أخي أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خدت بالك يبقى إذا لابد من الدعوة قل هذه سبيلي ده الكلام ده من مين؟ الكلام ده موجه من الله عز وجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام كل هذه سبيلي إيه هي سبيلك يا رسول الله؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا وبعدين إيه؟ ومن اتبعني فإن كنت من أتباع النبي لابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم طيب ولذلك أذكر مثال بسيط جدا عشان بعض الشباب ممكن يقول لي انا والله ما عنديش علم يعني ده انا لسه يا دوب بحط رجلي على اول الطريق اقول لك ما تشغلش بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري بلغوا عني ولو ايه يا اخي اتعلم بس تفسير ايه وافهم سبب نزول هذه الايه اذا كان لها سبب نزول وروح بلغ اللي حواليك كلهم بهذه الايه بفضل الله هتكون سبب هدايه يعني حتى لو ربنا ما جعلكش سبب هدايه حد فيكفيك ان تدعو الى الله ان عليك الا البلاغ ما عليك إلا أن تبلغ شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر رجل طيب جدا كان في السعودية الرجل ده أمي لا يعلم الكتابة ولا القراءة كان بيعمل إيه؟ كان يروح مراكز الدعوة والإرشاد ويجيب العربية بتاعته يقول لهم املوها لي كتب وأشرطة آه، لدعوة ال- غير المسلمين يعني بس تقسموها لوحدها اللي لغة الأردن اللي هي بتاعت باكستان لوحدها البشتو بتاعت آه، أفغانستان لوحدها آه، اللغة التركي لوحدها الإنجليزي لوحدها وهكذا يعني فالمهم كانوا يحطوا له الكتيبات والأشرطة وراح لواحد كتب له أربع فقرات على الإزاز من ورا من أراد أن يعرف شيئا عن الإسلام فليوقفني يوقفني عشان إيه أعرفه إيه هو الإسلام وكتبها له كذا لغة فطول ما هو ماشي هو شغلته ياخد العربية ويتمشى طول ما هو ماشي يبص يلاقي واحد بيوقفه يقول له لغتك ايه يقول له مثلا اردو اللي هي الباكستاني يقوم مديله كتب واشرطه يكون ربنا جعله سبب في اسلام هذا الرجل بفضل الله الراجل البسيط الامي ده ربنا جعله سبب في اسلام عدد كبير جدا جدا فوق ما تتخيل هو عمل ايه لا يعرف لا الكتابه ولا القراءه لا حافظ القران ولا حافظ البخاري ولا مسلم بس عنده اخلاص لعمل لله سبحانه وتعالى طيب رقم 8 انك توزع الاشرطه على الميكروباص وعلى الاتوبيس خدت بالك سواقين الميكروباص وسواقين الاتوبيسات دول دعوه الى الله عز وجل لو قدرنا فعلا نحولهم الى طاقه دعويه خد بالك سواق الميكروباص بدل ما هو طول النهار مشغل الاغاني حبايه طلعت في قفايا والكلام الفارغ اللي بيقولوه ده ابسط ما في الامور اديله شريط ديني خصوصا الحمد لله احنا عملنا شريط يعني بنخاطب بيه سواقين الميكروباص اللي هو حوار مع سائق الحمد لله رب العالمين يعني الاشرطه الدعويه الجميله ديت أشرطة مثلا آه، قلب موصول بحب الرسول آه، نصائح لإصلاح البيوت الأشرطة اللي فيها بفضل الله سبحانه وتعالى معلومة طيبة وهادية آه، اديها لسواق الميكروباص بدل ما يشغل أغاني ويسمع الناس كلام نسأل الله العفو والعافية يشغل مثلا حاجة عن محبة النبي عن محبة الله عن إصلاح البيوت عن حوار مع سائق بيتكلمه هو نفسه بتنصحه عن آه، يعني أشياء الرسائل إلى الشباب آه، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى طول ما هو ماشي عمال بيشغل الشرايط وكل ده في ميزان حسناتك وحسناته بفضل الله عز وجل. آه، رقم تسعة الحرص على صلة الأرحام ودعوتهم إلى الله عز وجل خد بالك من حاجة هتروح لعمامك هتروح لخلانك آه، تقعد معاهم طبعا ما تقعدش مع بنت عمك ولا بنت خالتك ولا بنت خالك واخد بالك تقعد مع الرجاله نفسهم آه، تقعد مع ولاد عمك مع عمك تقعد تكلمهم عن احساسك بتنقل لهم احاسيسك في الدعوه الى الله عز وجل انت لما تروح لعمك او آه، او عمتك او كده انت لما تقعد تقول لهم انتوا بتعملوا معاصي وانتوا بتعملوا كذا ومقصرين في حق الله الدعوه المباشره بتجرح فاهم ازاي؟ انما انت تعمل ايه؟ انت انقل لهم احاسيسك الحلوه والله يا عمي ده انا من يوم ما ربنا اكرمني والتزمت يا سبحان الله حاسس باحاسيس جميله جدا كفايه ان انا كنت مقصر في حقكم حسيت ان ديني بيامرني بحاجه غير كده لا ده انا لازم اقابلكم ولازم اكون يعني آه، وصول ليكم وان انا لازم احب لكم الخير وان انا نفسي ربنا يجمعني انا وانتم مع النبي في الجنه وهكذا انقل لهم احاسيسك الحلوه يعني لعل وعسى تكون سبب هدايتهم بفضل الله يكون في ميزان حسناتك وانت رايح طبعا تهادوا تحابوا خد لهم عطور معاك خد لهم اشرطه كتيبات سواكات حاجات كده جميله تؤلف بها القلوب بفضل الله عز وجل آه، رقم عشرة ان انت تبحث لنفسك عن عمل في اجازة الصيف عشان تساعد اسرتك خد بالك من حاجة آه، مش عيب ان انت تشتغل اي شغلانة طالما انها حلال شوف نبي الله زكريا عليه السلام كان يعمل نجارا ونبي الله داود عليه السلام كان يعمل حدادا ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم وكان يعمل بالتجارة وما من نبي إلا وكان يرعى الغنم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين خد بالك من حاجة ممكن تكون أسرتك أسرة فقيرة جدا فأنت لما هتشتغل هتعينهم هتيجي على موسم الدراسة تلاقي نفسك ما شاء الله معاك مبلغ تجيب اللبس بتاع الدراسة تجيب الكتب تجيب اللي انت نفسك فيه بفضل الله عز وجل توفر على ابوك وامك المتاعب والمشاغل خصوصا اذا كان عندكم عدد كبير جدا من الاخوه والاخوات في بيتك بمعنى ان يعني ان الاب عنده عدد كبير من الاولاد فانت كده بتعينه بتحسسه ان انت ابن اللي بتحبه فعلا وخايف عليه ونفسك تشيل الحمل عن كتافه دي نقطه النقطه الثانيه لو كان حتى ابوك وامك ناس اغنياء ومعاهم فلوس فعلى الاقل لما يلاقوك بتشتغل وما شاء الله بتجيب قرش وبتكسب من الحلال هيحس ان ابنهم ما شاء الله بقى راجل وبيتحمل المسؤوليه فمطلوب مننا يا شباب ان احنا نساعد اهالينا وربنا يجعلنا سبب لدخول الخير على آه، بيوتنا بفضل الله عز وجل طيب آه، رقم 11 تنميه مهاراتك وامكانياتك عشان تخدم دينك وبلدك في وقت واحد سيدنا زيد بن ثابت اتعلم لغه اليهود في 15 يوم عشان يستقبل الرسائل اللي جايه للنبي ويبعت الرسائل اللي عايز النبي يبعتها صلى الله عليه وسلم خدت بالك يعني عايز اسالك سؤال انت فكرت مره تحلم لبلدك يعني تفكر كده في اي خدمه لبلدك احنا يا جماعه قلنا مش عيب ولا حرام ان انا احب بلدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني لما كان خارج من مكه مطرودا بكى وهو ينظر اليها ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت وتمر السنوات ويرجع النبي تاني مره تانيه لمكه فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعبد أهل مكة لله سبحانه وتعالى ومن أجل أن يكونوا مع النبي في جنة رحمن سبحانه وتعالى و- ويمكن أنا ذكرت لك في الدرس اللي فات إيه اللي عمله الشاب الياباني من أجل نهضة اليابان فاكرين؟ آه، الشاب ده تحمل كل المشاق وقعد في ألمانيا بيتعلم كيفية صناعة الموتور خدت بالك لحد ما يرجع اليابان وراجل كافر ما هوش مسلم ورغم ذلك كان صابر جدا وقال كلمة حلوة قوي قال كل شيء يهون من أجل اليابان سبحان الله وكان فعلا سبب نهضة آه، بلاد اليابان يبقى أنت كرجل مسلم أو كشاب مسلم أولى بذلك أن أنت تفكر في أي خير يعود عليك أنت عندك إمكانيات وعندك مهارات خد بالك من حاجة مفيش شاب في الدنيا إلا لازم يكون عنده موهبة أكيد دور في نفسك بقى ابحث في نفسك عن موهبة أنت بتجدها حاول تنمي الموهبة دي تنفع دينك وبلدك بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 13 ان بنقول لكل اخت مسلمه احرصي على لبس الحجاب هتقولي في عز الصيف هلبس الحجاب ف... طب ما البسه في الشتاء أقول لك سبحان الله كل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون حاولي تلبسي الحجاب عشان ده مظهر جميل جدا أولا هو فرض عليك ثانيا مظهر جميل جدا جدا لالتزام الأخت المسلمة لشرع الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم يا رب إن أنا في عز الحر وتعبانة من الحر لكن هلبس الحجاب طاعة لك يا رب العالمين وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنصح كل مسلمة بهذه المناسبة إن هي تسمع شريط أختها واقفة مع النفس الحمد لله الشريط معمول بشكل بسيط وتحاولي يعني تجيب الشريط وتهديه لأخت لسه ما لبستش الحجاب لعل وعسى تكون في ميزان حسناتك والدال على الخير كفاعله ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة بفضل الله عز وجل طيب رقم 14 ودي آخر حاجة ممارسة الرياضة عايزك جنب الشغل وجنب كل الحاجات ديت وصلة الأرحام والكلام الجميل اللي احنا قلناه ده كله عايزين نمارس الرياضة يا شباب أنا عايزك تمارس الرياضة عشان ما تعجزش بدري الرياضة ما شاء الله تخلي الجسم نشيط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث رواه مسلم المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف خدت بالك وسبحان الله انت لما بتتعلم رياضه بتتعلم رياضه بنيه الدفاع عن دينك وعن بلدك وعشان تقتل الشهوه وعشان تصون جسدك بفضل الله عز وجل يعني تجد مثلا الامثله التي ذكرها الله عز وجل في كتابه مثلا تلاقي طالوت الذي قاد الحرب ضد جالوت زاده الله بسطة في العلم وإيه؟ والجسم عنده قوة ما شاء الله لأن الأقوياء اللي يمتلكوا العقيدة الصحيحة هم الذين يقودون العالم موسى عليه السلام لما سقى لابنتي الرجل الصالح من أهل مدين ماذا قالت الفتاة لأبيها قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصارع الأبطال والعمالقة يعني يكفي ان هو يصارع ركانه، ركانه ده كان يضرب به المثل في جزيره العرب في القوه والشده والنبي صلى الله عليه وسلم يصرعه ثلاث مرات. سيدنا علي بن ابي طالب يصارع العمالقه وبفضل الله عز وجل ويقتلهم بفضل الله عز وجل في اكثر من غزوه. الامام الشافعي كان يشيد الرمي والشعر. والامام البخاري كان لا يخطئ رمي السهام، ده مين؟ ده الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه. طيب في نهاية الدرس ده يا شباب عايزين نختم ببرنامج يومي للشباب في الصيف احنا اتكلمنا عن خمس حاجات نحذر منها واتكلمنا عن 14 وسيلة آه، لاستثمار الأجازة الصيفية تعالوا نختم ببرنامج يومي للشباب في الصيف أول حاجة عايزك تصحى قبل الفجر بساعة صلى كام ليل وطبعا هتدعي لي انا عارف طبعا انا حاسس ان انت بتحبني زي ما انا بحبك ماشي فتصلي قيام ليل على الاقل حتى ركعتين يا اخي ربنا يحفظك في الوقت في الثلث الاخير من الليل اللي هو ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله طيب بعد ما تصلي قيام الليل تقوم تصلي الصبح في جماعه في المسجد وتجلس في المسجد تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس طبعا هتذكر الله عز وجل وتخلي ورد الحفظ بتاع القرآن بعد ما تقول أذكار الصباح وتقعد لحد بعد شروق الشمس بحوالي تلت ساعة وتصلي ركعتين ثم ترجع إلى البيت هتحاول تنام ساعة ونص ساعتين بعد كده هتروح الشغل بتاعك ترجع إن شاء الله تصلي الظهر وبعدين تنام القيلولة تنام ساعة أو ساعة ونص عشان دي هتعينك بفضل الله على قيام الليل وبعد كده هتتغدى وبعد العصر يا ريت تنزل تلعب رياضه لمده ساعه او اذا كنت هتلعب رياضه في بيتك المكان اللي يعجبك وبعد المغرب تحاول تروح درس علم او درس تجويد وبعد العشاء زي ما بيقولوا تتعشى وتتمشى وتروح يا ريت تروح مثلا زياره آه، مريض مثلا عرفت ان في حد مريض تروح تزوره او تروح زياره صله رحم اي حاجه بفضل الله هتعود عليك بالخير في الدنيا والاخره وبعدين لما ترجع بالليل تحاول تمسك كتاب من الكتب ويا ريت ما تقعدش تلقط من كل كتاب صفحه لا امسك كتاب واحد آه، بشكل منهجي كده واقرا الكتاب كله ويا ريت تلخص اللي انت استفدته من الكتاب ده في ورق وترجع للورق ده بعد كده هتستفيد منه بفضل الله عز وجل بعد كده هتقول اذكار النوم وتنام وبفضل الله سبحانه وتعالى تعمل في كل اسبوع يوم اجازه اتفسح واعمل كل اللي انت عايزه بس بشرط ان انت ما تقربش من اي حاجه فيها معصيه لله سبحانه وتعالى بكده بفضل الله عز وجل يبقى انت قضيت يوم جميل جدا في حياتك يعني واستغليت اجازتك الصيفيه احسن استغلال هيعود عليك بالنفع في دينك ودنيتك هتقول لي ده انت كده بقى ضيعت عليها الاجازه كلها اقول لك حاجه بسيطه خالص في النهايه نرجع للاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر ويقول كما عند مسلم أيضا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات احنا عايزين ان انت تغتنم حياتك كلها عشان تغرس هنا وتجني هناك بفضل الله في جنة رحمن عايزين اخ يكون ليه وزن عند الله عايزين اخت يكون لها وزن عند الله سبحانه وتعالى ده كان بعض الخواطر البسيطة جدا عن درس الشباب والصيف نسأل الله عز وجل ان يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وان يجمعنا في الاخرة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك في جنة الرب العلي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن شاء الله موعدنا الدرس القادم إن شاء الله مع الشباب وفتنة النساء أسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع نبي في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته